الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني في الله والله يعلم الله أنا بحب البجلات قد إيه يعني ما أتيت إلى هذه البلد إلا وحسيت إن أهلها ناس طيبين إلا وحسيت إن أهلها ناس على الفطرة يا جماعة يعني ده إحساس داخل قلبي عشان كده وأنا جاي البجلات فرحان يعني من وأنا خارج من البيت الصبح ورانا خطبة الجمعة في بلد ورانا درس العصر في بلد أنا مستني الدرس بتاع المغرب بتاع البجلات لأني أحب أهل البجلات في الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويعلم الله أنا فرحان بالدرس ده قد إيه ولو خيرت بين هذا الدرس وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد يعني لو جابوا لي شنطه دلوقتي فيها مليون جنيه وقالوا لي تاخد الشنطه وما تديش الدرس ولا تدي الدرس فورا هختار هختار ايه الدرس والله يا جماعه والله اختار هذا الدرس لان ده باقي باقع عند الله سبحانه وتعالى هذا الاجتماع في الله وهذا الحب في الله وهذا التواجد في بيت الله بين المغرب والعشاء صلاة على اثر صلاة كتاب في عليين تخيل ان كل اللي في المسجد دلوقتي الله يكتب لهم هذا العمل في عليين باذن الله لان هم قاعدين ما بين صلاتين ومنتظرين صلاة العشاء فهذا رباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط نوايا كتير قوي نوايا خير كتير قوي ايه الدنيا يا جماعه الدنيا فانيه الدنيا منتهيه الدنيا هتروح يا جماعه ولن يبقى الا مكان لوجه الله وهذا معنى قول الله ويبقى وجه ربك قالوا اي لا يبقى الا مكان لوجه الله سبحانه وتعالى تخيلوا معايا يا جماعه اسره ظروفها صعبة جدا الأم محتاجة تعمل عملية لو ما عملتش العملية دي هتموت بإذن الله يعني وال والابن في ثانوية عامة ولو ما خدش دروس هيسقط والبنت مخطوبة وجه ميعاد الجواز وخطيبها بيقول لهم فين الجزء اللي عليكم من العفش وهيسيبها ويروح يتجوز واحدة تانية والأب مش عارف يعمل إيه في الآخر الأب قال لهم أنا هحل لكم مشكلتكم دي أنا هسافر وكل شهر هبعت لكم جواب الجواب ده في حل المشكله بتاعتكم الاب سافر وبعت لهم اول جواب مسكوا الجواب يبوسوه ويحضنوه ويقولوا ده الجواب اللي ابونا حبيبنا بعته لنا اللي فيه الحل وبعد كده الست هتموت مش عارفه تعمل العمليه والولد هيسقط مش عارف ياخد الدروس والبنت خطيبها هيسيبها مش عارفه تجيب الحاجات اللي عليها بعت لهم جواب تاني قالوا طب نعمل ايه جابوا علبه قطيفه وحطوا الجواب فيها وبداوا يبوسوا العلبه القطيفه وبداوا لا هو يا جماعه كده المشاكل هتتحل مش هتتحل حل المشاكل انهم يفتحوا الجواب ويطلعوا الفلوس اللي فيه هو ده اللي احنا عملناه مع القرآن يا أمة محمد ان ربنا نزل لنا القرآن وقال ان القرآن ده هو اللي فيه الحل لجميع مشاكلنا هو اللي فيه الانقاذ للأمة فعملنا ايه حطينا القرآن في علبة قطيفة عملنا القرآن في ما شاء الله بنت ممكن متبرجة مش محجبة تلبسه وهو ده اللي هيحفظها قرأنا القرآن على القبر اخوانا افتحوا الجواب افتحوا الجواب افتحوا الرسالة اللي ربنا نزلها لنا من فوق سبع سماوات عشان مشاكلنا تتحل عشان اللي عنده أزمات نفسية عشان اللي صدره ضاق بالدنيا عشان اللي عايز يعرف الطريق لربنا والطريق للجنة يلاقي الحل ما تيجوا نفتح الجواب الليلة يا جماعة ما تيجوا نفتح صورة من صور القرآن الكريم والإمام بيقرأ في الركعة الأولى بسورة النازعات قلت ياه آه لو نعيش مع سورة النازعات الركعة الثانية سورة الانفطار الله أكبر معاني جبارة ما تيجي نعيش مع صورة يا اخوانا نفتح المصحف نفتح الجواب ونتدبر في صورة من صور القرآن رمضان بعد أيام يا جماعة هنصلي التراويح ازاي اما تصلي بالقرآن وانت فاهمه غير لما تصلي بالقرآن وانت مش فاهمه خباب بن الأرط رضي الله عنه يقول لابنه تقرب إلى الله بما شئت أن تتقرب به إليه فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله من كلامه مش هتقرب من ربنا بحاجة أحب ربنا من المصحف مش هتقرب من ربنا بحاجة أحب إلى الله من إنك أنت تفهم القرآن وتقوم الليل بالقرآن وتحفظ القرآن وتعلم زوجتك القرآن وتدعو الناس إلى الله بالقرآن القرآن هو الحل يا جماعة بحس في قول الله ولا تعجل بالقرآن بحس في القول ده ان ولا تعجل بيه ده اسلوب اغاثة يعني واحد مراته بتتلوى من الألم ولقى حقنة مسكنة فبيعجل بالحقنة بسرعة يديها لها عشان يرحمها او واحد اولاده هيموتوا من العطش ولقى بق ولقى ميه فبيعجل بالميه عشان ينقذهم فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما سمع القران عرف ان ده اللي فيه انقاذ البشريه عرف ان ده اللي فيه اغاثه الامه وانقاذ الامه فالنبي عايز يجري للناس يقرا القران على الناس فربنا بيقول له استنى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لحد ما معاني القرآن تنزل على قلبك أنت الأول لحد ما تعيش معاه أنت الأول لحد ما تتضلع منه أنت الأول تعالوا يا جماعة نعيش مع صورة من القرآن من الكلام اللي ربنا نزله من فوق سبع سماوات عشاني وعشانك نعيش مع صورة تخيل انها لسه نازلة النهاردة ولسه سيدنا جبريل نازل بيها عشانك انت شوف الرسالة اللي ربنا بعتها لك في الصورة دي انت ايه حياتك بعد صورة من القرآن تتغير قد ايه يا أمة محمد هو اللي اخطر هو اللي اعظم القرآن ولا شق البحر الموسى القرآن أقوى من شق البحر الموسى القرآن أقوى من كل المعجزات اللي جات للرسل القرآن مليارات آمنت بيه المعجزات أدت لكام اتبع الأنبياء واتبع الحق بعدها تعالوا نعيش مع هذا الكتاب الجليل لما الواحد بيقرأ كتاب عن الصحابة وأبطال بطولات الصحابة ما بنبهرش بالصحابة بنبهر بالقرآن لأن الصحابة صناعة ده لولا القرآن ما تحمل خباب الكوي بالنار لولا القرآن ما تحمل بلال أضرع الحديد لولا القرآن لما تحملت زنيرة العطش في الصحراء وهم معطشينها وبيعذبوها لولا القرآن ما كان أبو بكر وعمر لولا القرآن ما كانت هذه الأمة أصلا تعالوا نعيش مع صورة عايزين صورة قصيرة يعني مش صورة تكون طويلة عشان نقدر نستجلي معانيها كده ايه رأيكم يا جماعة صورة الانشقاق صورة الانشقاق من الشوق من الصور الجليلة هل في مصاحف تكفي الناس اللي في المسجد يعني لو جبنا مصاحف من المسجد هل في مصاحف تكفي ولا المصاحف مش كتير مش هتغطي العدد كله يعني اشرح وانتوا تركزوا معايا خلاص انا كان نفسي وانا جاي كده لقيت بطيخ كتير قوي في بلدكم قلت يا سلام اجيب ثلاث بطيخات جوائز واسال في الاخر كل واحد استفاد من الصوره ايه واللي يقول استفاد ايه اديله بطيخه بس سبحان الله بقى كنا جايين نلحق المغرب فان شاء الله نعمل جوائز البطيخ دي مره تانية ان شاء الله يعني فكان نفسي ان شاء الله ان انا احاول اعمل جوائز كده في الاخر للي مركز واستوعب واقول له استفدت ايه من الصوره اللي يقول لي خرج بحاجه فعلا من اللي احنا قلناها نديله ايه نديله جايزه نديله جايزه كده باذن الله سبحانه وتعالى سوره الانشقاق سورة الانشقاق إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت الله أكبر كان المتوقع إذا انشقت السماء هو ليه ربنا جاب كلمة السماء الأول عشان كلمة السماء وهي بتتقال إذا السماء قلبك يعيش مع جلال ملكوت السماء قلبك يعيش مع 160 مليار سنة ضوئية اللي تلسكوبات العلماء اكتشفتهم قلبك يعيش مع 400 مليار مجرة قلبك يعيش مع السماء الجبارة ولما قلبك يعيش معاها فجأة انشقت لما انشقت الذرة الذرة في الحرب العالمية الثانية لما أمريكا عملت القنبلة النووية خلصت الحرب العالمية الثانية بعد 55 مليون قتيل في 48 ساعة لما رمت القنابل على ناجازاكي وهيروشيما لما انشقت الذرة امال لما تنشق المجرة امال لما المجرات تنشق يا جماعة امال لما جرة التبانة اللي احنا فيها دي تنشق هيحصل ايه اذا السماء انشقت لما مبنى ينشق الجدران بتاعته اقل هزه ارضيه توقعه لما السماء تنشق يا اخواني يبقى معناها ان السماء ستسقط على الارض زي ما ربنا قال واذا النجوم ايه ها صحصحوا معايا واذا النجوم انكدرت يعني انكدرت يقول لك انكدر القوم على القوم اي هجموا عليهم فجاه يعني النجوم هتهجم على الارض يوم تكون السماء كالمهل يعني ايه المهل قال لك زي النحاس الذائب يعني الماده الكونيه بتسيح وتتساقط على الارض تخيل البني ادم هيروح فين ساعتها ال 150 سم ده هيروح فين ال 150 سم ده هيعمل ايه هيواجه الكون ده ازاي اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذنت يعني ايه اذنت لما يجي اب يكلم ابنه يقوم الابن ايه ياذن لابوه يعني يديله ودانه يعني يسمع الكلام هو الكون بيسمع كلام ربنا هو الكون عارف ربنا هو السماء والشمس والقمر والارض عارفه ربنا منظر القران مشهد القران وهو بيصور وربنا بيقول للكون كله ائتيا طوعا او كرها قالتا السماوات والارض اتينا طائعين بتخيل في الايه دي منظر مجره مجره كوكب كوكب نجم نجم والكون كله بيهتف اتينا طائعين الكون كله عبد لله عارف ربنا بيعبد ربنا تخيلوا يا جماعه اول الصوره واذنت لربها يعني اعطت سمعها لله يعني عبد خاضع مطيع مستني الامر يعني الكون بيسمع لربنا اخر الصوره ربنا بيتكلم عن البشر بقى مش عن السماء بيقول واذا قرئ عليهم القران لا يزيدون واذا قرئ يعني الكون لما ربنا بيأمره بيسمع والانسان لما ربنا بيأمره بيعرض يعني الكون اذن لله والانسان مرضاش يدي ودنه لكلام الله شفتوا الانسان بعيد عن ربنا ازاي واذنت لربها وحقت يعني ايه حقت انت عارف لما يكون عليك لواحد شيك واستحق موعد دفع الشيك حقت يعني الشمس دي مش بتاعتك القمر ده مش بتاعك البحار والجبال دي مش بتاعتك ده دي ربنا حاجه مديها لك مؤقتا وفي لحظه يستحق عودتها الى الله فينزع التسخير من الكون كله ساعتها هتعمل ايه يا ابن ادم لما تفاجئ ان الشمس طلعت وحش مرعب ان الجبال طلعت وحش مرعب واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت الارض دي كتله صخريه 6000 مليون مليون مليون طن من الحجاره والصخور والحمم الارض دي تمد ده اللي بيمد ده زي العجينه كده حاجه تتبط وتتمد كان الارض دي في ايد ربنا ولله المثل الاعلى زي رغيف العيش في ايدك كان قوه ربنا قوه جباره كان الله قادر على كل شيء يا جماعه انت عارف انت بتعبد مين لما جه الحبر اليهودي للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ان الله يوم القيامه يحمل السماوات على اصبع على صابع واحد كده والله المثل الاعلى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ده كلام الحبر اليهودي ويحمل الاراضين على اصبع ويحمل الجبال على اصبع فالنبي عليه الصلاه والسلام ضحك عارفين النبي ضحك ليه النبي ضحك من قدره ربنا سبحانه وتعالى يعني انا مش هقول لك يحمل السماوات على اصبع لو انا جبت لك طوبه حمراء من الطوب الاحمر ده وحملتها لك على صابع من صوابعك ايدك هتوجعك طب لو فضلت عامل راجل وبطل وفضلت حاططها على صبعك نص ساعه صبعك هيتجبس بعدها مش هتقدر تستحمل انت متخيل قدره رب الكون متخيل قوه الله سبحانه وتعالى لما جه الجني بيقول لسيدنا سليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ده قوة مخلوق امال قوة اللي خلقه ايه امال قوة ربنا النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن ملك من الملائكة رأسه عند العرش ورجله قد مرقت في الارض ملك بحجم سبع سماوات اذا كان ده عظمة مخلوق فما بالك بعظمة الله فما بالك بقوة الله سبحانه وتعالى الله واذا الارض مدت والقت ما فيها القت لما واحد يقعد يرمي حاجه بسرعه بسرعه الارض تقعد ترمي الاموات اللي جواها الارض تطلع الحمم اللي جواها انت تحت رجليك حمم بركانيه عمقها 3600 كيلو متر الارض تطلع المعادن والكنوز اللي جواها القت ما فيها وتخلت تخلت ما عادش في جاذبيه ارضيه يعني ما انتوش قاعدين كده احنا قاعدين في الارض القعده دي بسبب ان في حمم جوه الارض عامله جاذبيه لما الحمم دي الارض تلقيها ما عادش في جاذبيه الكل يبقى طاير في الهواء والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت هو ايه ده يا جماعه هو ايه بدايه الصوره بدايه الصوره بحاجه اسمها البعث بدايه الصوره حاجه اسمها البعث بعث الكائنات انتوا عارفين يعني ايه البعث البعث ده الوقت عايش على وجه الارض 7 مليار بني ادم يعني كل 50 سنه بيجي حوالي 7 8 مليار بني ادم متخيل من ايام ادم ليوم القيامه هيبقى عدد البشر 200 300 400 مليار تخيل في لحظه واحده طالع من تحت التراب 400 مليار بني ادم والجن بيبعثوا كمان و400 مليار جن وابليس طالع والكل طالع والوحوش اذا الوحوش حشرت الكل طالع انت متخيل ملكات جمال العالم طالعين من تحت التراب الشاب اللي كان مش قادر يغض بصره ما بيبصلهمش ليه الموقف رهيب الاغنياء طالعين من تحت التراب اللي كانوا بيحبوا الفلوس ما بيبصلهمش ممكن الواحد ابوه طالع جنبه من تحت التراب وكان ابوه وحشه ما بيبصلوش ما حدش بيفكر في حد الملوك والامراء طالعين من تحت التراب ما حدش بيبص لحد وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض موجات بشريه بالمليارات الموجه الواحده ممكن فيها مليار بني ادم ولا حاجه تصطدم في موجه تانية الموضوع رهيب يا جماعه يعني ايه بعث يا اخوانا يعني ايه البعث البعث بيبدا الاول ببعث الملائكه لان الملائكه بتموت الملائكه بتموت الكون كله بيموت حمله العرش بيموتوا جبريل وميكائيل واسرافيل بيموتوا الكل بيموت كل المخلوقات بتموت وبعد كده يبدا البعث ببعث الملائكه عشان لما انت تقوم من تحت التراب تلاقي الملائكه مستنياك بعد بعث الملائكه يجي مرحله اللي هي جمع تراب الاجسام اللي هو قبل ما انت تقوم بني ادم تاني يتجمع تراب جسمك هو انا التراب بتاعي هيرجع تاني في جسمي اه هيرجع تاني في جسمك هيرجع تاني نفس ذرة التراب اللي في جسم ده مش هتيجي في جسم ده هيرجع يكون تاني ثم تنفخ الأرواح وتتكون الأجساد ولكن يظل الناس لسه تحت التراب يظل الناس لسه جوه المقابر ثم تحدث مرحلة وإذا القبور بعثرت انت عارف لما تكون انت عايز قميص من الدولاب والدولاب مليان كومة هدوم كده تقعد لا مش ده مش ده مش ده تبعثر الهدوم عما تطلعه الملائكة تبعث اذا القبور بعثرت تبعثر المقابر الناس كلها طالعه من تحت التراب مفيش حد يفلت فلا فوت مفيش حد هيفلت مفيش حد هيتناسى مفيش حد هيتوه في النص الكل طالع من تحت التراب يخرج البشر من تحت التراب يلاقوا المشهد اللي احنا بنوصف فيه ده اذا السماء انشقت اذا الارض مدت القت ما فيها وتخلت هي السماء انشقت ليه من الغضب السماء انشقت غضبا على ابن ادم والارض شوفوا اللفظ يا جماعه القت ما فيها الارض كانها ضاقت بمعاصي ابن ادم ضاقت بالعصاه ما صدقت انها ترمي ابن ادم من بطنها ما صدقت انها تتخلص من اللي قاعد يعصي ربنا عليها ليل نهار وتخلت كلمه تخلت دي توقفك اذا كانت الارض اللي هي امك هتتخلى عنك يوميها مين اللي هيبقى معاك كل الناس هتتخلى عنك كل حبايبك هيتخلوا عنك الشله اللي انت عصيت ربنا معاها هتتخلى عنك صاحبك اللي انت عصيت ربنا عشانه هيتخلى عنك اللي انت كنت شغال عنده واتكسفت منه وعملت معصيه عشانه هيتخلى عنك زوجتك زوجك اولادك الكل هيتخلى عنك وتخلت محدش هيبقى معاك ساعتها غير عملك الصالح محدش هيبقى معاك ساعتها غير اللي انت عملته لربنا في الدنيا واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان يا اللي ناسي ربنا يا اللي نسيت ربنا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انك كادح ربنا هنا بيكلم المسلم والكافر ربنا هنا بيكلم الوزير والغفير ربنا هنا بيكلم البشريه كلها بيقول يا ابن ادم انت هتكدح هتكدح لو ما كدحتش في الطاعه هتكدح في المعصيه لو ما كدحتش عشان الاخره هتكدح عشان الدنيا يا ابن ادم السنه خلقنا الانسان في كبد كده كده الدنيا تعب لو ما تعبتش عشان ربنا هتتعب عشان الدنيا لو ما تعبتش عشان الجنه هتتعب عشان الشهوات خلي تعبك في الحاجه اللي تستاهل خلي تعبك في الحاجه اللي تلاقيها فملاقيه لما تقابل ربنا تلاقيها بين ايدين ربنا هو يعني ايه الكدح يا جماعه الطبقه الكادحه اللي بتجيب الجنيه بطلوع الروح هي دي الطبقه الكادحه انت مستعد تتعب عشان ربنا مستعد تتعب عشان الجنه مستعد تتعب عشان النجاه من النار يا اخوانا الجنه مش ببلاش الجنه مش يعني لو انت رحت مدينه من المدن الفلل في القاهره زي بيفرلي هيلز ولا اي مدينه وسالت الغفير بتاعها هو الفيلا هنا بكام هيقول لك الفيلا من 5 مليون ل 10 مليون ل 15 مليون تقول له ليه الارض ما تساويش ولا البنا يساوي هو ليه الثمن ده يقول لك اصل جارك من الناحيه الفلانيه الوزير الفلاني وجارك من الناحيه الثانيه راجل الاعمال الفلاني وجارك من وراك الاعلام الفلاني يبقى ده مش ثمن الفيلا ده ثمن الجيره اذا كان هذا هو ثمن جوار مخلوق في الدنيا فما ثمن جوار رسول الله في الفردوس الاعلى امال انك انت انك انت تاخد شقه في المنصوره على المشايه عايزه كام مليون امال ان انت تاخد قصر جنب النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى تدفع فيه كام يا اخوانا الجنه مش ببلاش الجنه تمنها عمرك الجنه تمنها ليلك قيام الليل الجنه تمنها عبادتك لربنا سبحانه وتعالى تمن الجنه مين فينا دفع تمن الجنه من عباده الله يا ايها الانسان انك كادح هتتعب هتتعب بس خد بالك فملاقيه فوريا يعني فملاقيه يعني الدنيا هتروح بسرعه قوي يا بشر الدنيا هتروح بسرعه اللي تعب عشان المعصيه هيروح الدنيا بسرعه واللي تعب عشان الطاعه الدنيا هتخلص بسرعه كده كده الدنيا هتخلص بسرعه يا جماعه من خمسين سنه كان البجلات فيها ناس زيكم كده وماليين الجوامع زيكم كده وكلهم ماتوا وما عادش في حد غيركم وبعد خمسين سنه مفيش حد من اللي موجود هيبقى عايش الكل هيبقى مات وهيبقى في ناس غيرنا يا جماعه الدنيا دي عامله زي سبوره كل 30 40 50 سنه بيتكتب عليها اسم كذا مليون بني ادم جديد شوية وتتمسح الأسماء من على السبورة ويتكتب أسماء تانية خمسين ستين سنة وتتمسح الأسماء من على السبورة وتتكتب أسماء تانية خمسين ستين سنة وتتمسح الأسماء من على السبورة وتتكتب أسماء تانية يعني انت اسم مكتوب على سبورة الدنيا دلوقتي شوية والاسم ده هيتمسح شويه وما عادش هيبقى ليك ذكر زي قبل ما تتولد ما كانش ليك ذكر مش هينفع غير العمل الصالح مش هيقف معاك ساعتها غير عملك غير اللي انت عملته عشان ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين قاعد يسمع صوت رجليهم وهم سايبين وماشيين سايبيني فين سايبيني لوحدي فين في المكان ده فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه الصلاه تيجي كده بودي جارد كده يقف عند راسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات عند رجليه فيؤتى من عند رأسه تيجي ملائكة العذاب تعذبه عشان عمل ذنوب في الدنيا فتقول الصلاة ما قبلي مدخل مفيش ملك عذاب هيعدي من ناحيتي فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل محصن بالعبادة العبادة اللي انت هتعبد ربنا فيها الوقت هتحصنك كما ورد في الأثر أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة ساعة العرض على الله يا جماعة ساعة العرض على الله و700 800 مليار بني آدم وجن واقفين يعرضوا على الله كل واحد مستني دوره تخيل انت واقف في طابور مش طابور عيش قدامك 30 واحد مش طابور تموين قدامك 50 واحد مش طابور انبوبة غاز قدامك 60 واحد انت واقف في طابور قدامك 70 مليار بني ادم قدامك 700 مليار انسان وجن دورك هيجي امتى امال يوم القيامه 50000 سنه ليه فيجمع الله الاولين والاخرين ثم يخرج الفقراء ربنا يجيب كل الناس اللي كانت فقراء في تاريخ البشرية فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا فقرنا يا رب ده احنا كنا فقراء وكنا بنجيب الجنيه بطلع الروح فيقول لهم الله وهل كنتم أكثر فقرا من عيسى ابن مريم فإنه ما شغله فقره عن عبادتي ثم يأتي الله بالأغنياء فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلتنا أموالنا يا رب فيقول وهل كنتم أشد غنى من سليمان فإنه ما شغله ماله عن عبادتي ثم يأتي بالمرضى كل اللي دخلوا مستشفيات وناموا على سرير المرض طول التاريخ فيقول ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا مرضنا يا رب فيقول وهل كنتم أشد مرضا من أيوب فإنه ما شغله مرضه عن عبادتي ثم يأتي بالأصحاء الأقوياء فيقول ما شغلكم عن عبادتي فيقولون شغلنا شبابنا وقوتنا وجمالنا يا رب فيقول وهل كنتم أعظم شبابا وجمالا وقوة من يوسف فإنه ما شغله شبابه وقوته عن عبادتي السؤال ده هتتسأل يوم القيامة ساعة العرض على الله ايه اللي شغلك عن ربنا ايه اللي شغلك عن الله لماذا شغلت بما خلق لأجلك لماذا شغلت عما خل... عما خلقت لأجله بما خلق لأجلك ليه اتشغلت عن العبادة برزق الله كفله ليك ليه اسعى على رزقك ولكن تنسى ربنا ازاي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه يا جماعة كلمة الكدح هنا خطيرة قوي كأن ربنا بيقول لك اكدح عشاني اكدح عشان الدار الاخرة اكدح عشان عبادة ربنا احنا في شهر ايه يا اخواني شهر ايه شعبان يعني شهر رفع اعمال السنه كلها الى الله يعني في اي ليله ممكن الليله اللي احنا فيها ديت هترفع فيها اعمال السنه اللي فاتت الى الله ممكن بعد ليلتين ممكن اخر شعبان رمضان اللي فات هيرفع الايام دي رمضان اللي فات ليله القدر اللي فاتت هترفع الايام دي لو كنت حجيت او اعتمرت السنه دي هترفع الايام دي كل صلاه فجر صليتها في الجامع هترفع الايام دي وكل صلاه فجر راحت عليك وكل نظرة إلى حرام نظرتها وكل منظر حرام على النت اتفرجت عليه وكل قناة فيها أغاني أو حاجة حرام سمعتها كل ده هيرفع الأيام دي كل أعمالك الصالحة والسيئة هترفع إلى الله الأيام دي صحيفة يعني من يوم ما بلغت لحد ما هتموت كام سنة أربعين سنة مثلا يعني كل سنة بيترفع عنك صحيفة يعني كل اللي هيرفع إلى الله طول حياتك عنك 40 50 صحيفة دي صحيفة منهم هترفع وهتغلق ولن تفتح إلا يوم القيامة أنت المفروض أنك تنشغل في شعبان بتصحيح الصحيفة دي المفروض أن انشغالك في شعبان ان الصحيفه دي ما تطلعش وفيها ذنب ما ينفعش الملف السري بتاعك يطلع وفيه سابقه وفيه سوابق لازم تجري بسرعه لازم تجري تصلح بسرعه لازم شعبان ده يبقى شهر توبه الى الله يبقى شهر انك تتدارك الاعمال الصالحه اللي فاتتك شهر الصيام والقيام عشان ترفع اعمالك الى الله وانت صائم قائم لازم يا اخوانا نفوق وبعد شعبان في رمضان رمضان رمضان فرصه عمرك ونقله حياتك المفروض انك تستعد من الوقت عشان رمضان اللي مش هيستعد رمضان هيخسر يا جماعه انت خايف خايف على رمضان لو انا قلت لك دلوقتي نفسك ربنا يفتح عليك في العباده في رمضان هتقول لي ايوه طب انت خايف ان رمضان يروح من غير عباده هتقول لي ايوه يا اخي بالله عليك خايف خايف على رمضان خايف على جنة الريان خايف على ابواب الجنة الثمانية اللي هتتفتح بعد 25 يوم خايف على 60 دعوة مستجابة خايف على 60 فرصة للعتق من النار خايف على تنزل الملك كل ليلة في رمضان تلتين الليل الله يتنزل طول السنة تلت الليل الآخر إلا رمضان يتنزل في كل ليلة تلتين الليل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خايف لو انت خايف بجد القطر ما بيستناش حد لو انت خايف ان القطر يفوتك والقطر الساعة 8 مش هتصحى الساعة 8 مش هتقول لهم لما القطر يجي على المحطة صحوني عم تغسل وشك وتجري هيكون راح عليك هيكون فاتك الحل ان القطر يجي وانت واقف على المحطة بس القطر ما بيستناش حد رمضان عامل زي القطر لو انت قلت لما يجي رمضان صحوني يبقى قابلني بقى مين اللي يصحيك يا ابني رمضان ما بيستناش حد رمضان لازم تكون رمضان ابواب الجنه الثمانيه بتتفتح تكون واقف على ابواب الجنه ساعه ما يتفتح لما كنا مسافرين في الصعيد في مؤتمر من المؤتمرات وال... والعربيه اتقلبت بينا سبحان الله يا اخواني العربيه جديده والسواق اللي عليها محترف سواقه استاذ سواقه والعربيه اتقلبت كنا هنموت قلت سبحانك يا رب ليه لانه فرمل فجاه لان فجاه طلع قدامه موتوسيكل قام مفرمل قلت يا ربي يعني ما حدش يلحق يفرمل وهو طاير على سرعه 150 والعربيه تقف بسرعه لازم تفرمل من بدري يبقى انت لو جيت تفرمل يوم واحد رمضان خلاص انت كده رمضان ضاع عليك هتبقى عامل زي العربيه اللي عايزه تفرمل فجاه لما ظهر قدامها موتوسيكل لا يا جماعه لازم نفرمل من شعبان يا جماعه من خاف ادلج من خاف ادلج لو انت عندك ميعاد الصبح مع وزير من الوزراء في القاهره وف يعني قلت مع نفسك كده بدل ما اطلع الساعه 6 الصبح والاقي الدنيا زحمه لا اسافر على بيات اسافر على بيات دي من خاف ادلج من خاف على شع... على رمضان ادلج في شعبان لو انت خايف على رمضان انزل بدري انزل من شعبان ابدا صيام وقيام من شعبان ابدا عباده من شعبان كم واحد في المسجد النهارده كان صايم يا جماعه كم واحد في المسجد كده كان صايم يرفع ايده كم واحد النهارده طب بلاش النهارده الجمعه امبارح الخميس كم واحد كان صايم الخميس يا اخوان اوعى تضيعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة ساعة مش سنة ولا شهر ما من ساعة ساعة من أي يوم عادي مش من رمضان ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة هتندم يوم القيامة على كل ساعة ضاعت من عمرك من غير حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى أمال ساعات رمضان هتندم عليها قد إيه أمال رمضان هتندم عليه قد إيه تخيل لو رمضان جه مره لقاك جاهز لو رمضان وابواب الجنه الثمانيه اتفتحت مره جت لقيتك جاهز كل سنه رمضان بيضيع علينا لان احنا ما بنستعدش ليه يا ايها الانسان انك كادح انك كادح بدل ما تكدح في الدنيا اكدح في الدين وربنا ييسر لك الدنيا اتعب في الدين وربنا يكفيك الدنيا الغلام اللي كان ايام مجاعه من المجاعات في بلاد المسلمين مجاعه رهيبه الناس مش لاقيه الاقوات فواحد من السلف ماشي فلقى غلام قاعد يضحك ويلعب ويرقص في الشارع فبيقول له يا غلام اتضحك والناس في هذا الكرب فقال وما لي لا اضحك ولي سيد يملك حديقتين قال له ما اضحكش ليه ده انا عبد عند سيد سيدي بقى اللي بيملكني عنده عزبتين وراجل مالتي مليونير ما اضحكش ليه وانا مالي الناس في مجاعه ولا مش في مجاعه فمضى ذلك العالم وهو يقول له سيد يملك حديقتين ولا يخاف ولي رب يملك السماوات والارض ثم اخاف انا ليا رب غني قوي انا ليا رب يملك كل شيء واخاف وهو عشان السيد بتاعه غني شويه ما هواش خايف ازاي نطمن بربنا لما جم لاحد العلماء زمان قالوا له غلط الاسعار الاسعار بقت نار والدولار بقى ب 11 جنيه وي والريال بقى داخل على 3 جنيه غلط الاسعار فقال اخفضوها بالاستغفار ما هي الاسعار غلط بسبب الذنوب اخفضوها بالاستغفار احد السلف كانوا بيقولوا له غلط الاسعار قال لهم والله لو ان حبة الحنطة يعني حباية القمح صارت بدينار ما خفت على رزقي ليه لانه مع ربنا وانت مع ربنا ما تخافش من اي حاجة لو تعبت عشان ربنا في الدين ربنا هيريحك في الدنيا ربنا هيوسع عليك من رزقك في الدنيا ربنا هيكفيك في الدنيا من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه يبقى اتفقنا يا جماعة إن احنا نكدح في شعبان عشان نعرف نفوز برمضان عشان نعرف نتنسم نسائم رمضان كنا في جولة كده من يومين وقابلنا شباب يعني إيه شباب يعني شكله بعيد شوية فقعدنا نكلمهم عن شعبان وعن خطورة شعبان وعن عظمة شعبان فشاب سبحان الله الله يا جماعه يعني شكله بعيد خالص كده ولابس سلسله كده ويعني ايه يحساك ان هو يعني سبحان الله قال كلمه هزت قلبنا كلنا واحنا بنكلمه عن شعبان لقيته بيقول يا هو شعبان هو شعبان حسيت بالظبط كده كان واحد واحد ظلمه فمش عارف ياخد منه حق ولا باطل فواحد بيقول له بص عايز تاخد حقك منه قال له اه قال له هو فلان عليك وعليه هو اللي هيعرف يجيب لك حقك منه فبيقول لك هو شعبان عايز تفوز برمضان هو الطريق لرمضان شعبان لو انت عرفت تعبد ربنا في شعبان ربنا هيفتح عليك في رمضان شعبان هو القنطرة الى رمضان من خاف على رمضان ادلج في شعبان يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا اه يا ناس اه لو الناس تعرف لو تعبنا في عبادة ربنا ربنا هيريحنا في ارزاقنا قد ايه اه لو الناس تصدق ربنا اه لو الناس يجي يقينها على العمل الصالح زي ما ربنا وصف سيدنا ابو بكر الصديق في سورة الليل فقال فاما من اعطى واتقى وايه وصدق بالحسنى حد عارف يعني ايه وصدق بالحسنى ها حد عارف ونديله كنز وصدق بالحسنى بعض المفسرين قالوا وصدق بالحسنى يعني ده قول وصدق بالحسنى يعني جاء يقينه على العباده انها سر تفريج الكربات صدق ان قيام الليل سر ان ربنا يفتح عليك في رزقك صدق ان صيام اثنين وخميس سر ان ربنا ييسر لك امور حياتك صدق ان ساعه الاجابه في اخر الجمعه يوم الجمعه السر ان ربنا يكفيك كل امورك صدق ربنا عايزين نصدق ربنا يا جماعه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فاما من اوتي كتابه بيمينه يبقى احنا كنا بنتكلم على البعث الوقت الكلام بقى عن ايه ها فاما من اوتي كتابه بيمينه بنتكلم عن ايه ايوه اسمها ايه تطاير الصحف تطاير الصحف يا جماعه هقول لكم حاجه هو يوم القيامه ده يوم ايه هدفه ايه هدف يوم القيامه ايه الحساب يبقى ما دام هدف يوم القيامه الحساب كان متوقع ان كلنا نطلع من تحت التراب يقوم كل واحد ياخد الكتاب بتاعه وبعد كده نروح بقى تتوزن الاعمال ونعرض على الله هو ليه البعث يعني لو بدماغك كده المفروض ان يوم القيامه والصوره كانت تبدا باما من اوتي كتابه بيمينه المفروض ده كان يبدا البدايه هو لسه بقى انشقت والجبال نسفت وال... والنجوم انكدرت والشمس كورت هو ليه كل ده بيحصل ليه رغم ان ده موال- ملوش دعوه بالحساب اصلا رغم ان ده اصلا لا علاقه له بالحساب ويوم القيامه يوم حساب ليه كل ده بيحصل ليه عارفين ليه تمهيد نفسي للحساب ان الانسان قايم وهو لسه مش عارف عظمه ربنا قد ايه ومش عارف الكون خاضع لربنا قد ايه ومش عارف ذنوبه عظيمه قد ايه فيحصل البعث الاول عشان ربنا يعرف البشريه كلها مين هو ربنا وقد ايه الكون خاضع لربنا وقد ايه ذنوبهم كانت خطيره في حق ربنا عشان لما يجوا يتحاسبوا محدش ينكر خلاص كله عارف مين هو ربنا فاما من اوتي كتابه بيمينه بيمين الباء ديت بيسموها باء المصاحبه كده عارفين يا جماعه عارفين وانت رايح المطار تحج كده يا رب وعدنا بالحج يا رب اللهم امين يا رب يا رب ارزقنا المتابعه بين الحج والعمره يا رب يا رب تخيلوا وانت داخل المطار كده رايح تحج ماسك جواز السفر بتاعك زي مثبت عليه ليه لان هو ده اللي انت هتطلع الطياره بايه محدش هيطلعك طياره من غير جواز السفر ده هو بالظبط كده الصحيفه دي هي دي اللي هيدخلوا الجنه بيها باذن الله سبحانه وتعالى فمثبتين فيها بيمينه ماسك ومكلبش فيها فسوف يحاسب حسابا يسيرا هم ليه هيتحاسبوا حساب يسير لانهم في الدنيا حاسبوا نفسهم حساب عسير لانهم في الدنيا حاسبوا نفسهم اللي ما بيحاسبش نفسه في الدنيا هيتصدم يوم القيامه واللي واقف في الدنيا لنفسه على الوحده هو ده اللي الموضوع هيبقى سهل يوم القيامه يا اخوانا زي ما قال الحسن البصري رحمه الله ان الله لا يجمع لعبد امنين ولا مخافتين اللي هيامن في الدنيا هيخاف في الاخره واللي هيخاف في الدنيا هيأمن في الآخرة خاف النهاردة عشان تطمن بكرة خاف النهاردة عشان تطمن عارفين الطالب الشاطر المتفوق اللي يقعد يقول أنا عايز أحضر المحاضرات أحسن يجي حاجة آخر السنة من المحاضرات يحضر ويكتب وبعد ما يخلص المحاضرات يطلع مكتبة الكلية يذاكر ويروح البيت يذاكر ويدخل الامتحان في الآخر إيه ده ده الامتحان طلع سهل جدا الله أكبر ده أنا كنت خايف أحسن الامتحان يطلع صعب عن كده التاني بقى يعني تنبل يصحى الظهر و- ومقضيها بالطول والعرض يجي في الاخر الامتحان صعب لا لا لا احنا ما قلناش كده الدكتور ما قالش انه هيجيب اسئله صعبه بالمنظر ده يا عم روح موت بقى يا عم يا عم انت نايمني طول السنه وجاي تقول لي دلوقتي الامتحان صعب يبقى اللي خاف طول السنه دخل الامتحان لقاه سهل واللي نام وتنبل طول السنه دخل الامتحان لقى له غرتمات اهو امتحان الاخره كده اللي هيعمل حسابه من دلوقتي اللي هيتوب له ربنا من دلوقتي اللي هيقدر خطوره الدار الاخره يا اخوانا لما بنتكلم على الصراط الصراط ده مش لعبه لسه شايف فيلم كده دقيقتين من اليابان عاملين جسر ازاز جسر عرض مثلا عرض كده جسر ازاز على جبل فطبعا انت لو بصيت من الازاز قلبك يتخلع لان تحتك تحتك آه، آه، مسافات ساحقه و- وارض وجبال و و- جايبين منظر ناس وهي بتعديه والله العظيم الناس بيجي لها انهيار عصبي الناس بتقع يجي لها تشنجات من الرعب وهم عارفين عارفين انه جسر امن الحكومه هي اللي عاملاه مجرد مزار سياحي امال الصراط لما تبص مش تحتك جسر ازاز ده جسر احد من السيف وتحتك جهنم تلظى والعياذ بالله تخيل كده هتعدي ازاي كيف ستعبر هذا الصراط هو الصراط يا جماعه ده تخيل كده لو الصراط ده ماسوره ميه ممدوده ما بين مصر وايطاليا عبر البحر المتوسط واتقال لك عدي اعدي ازاي امال الصراط ده تحته جهنم بقى تعدي ازاي تعدي ازاي لو جبنا عماره برج 10 ادوار على ناحيه من النيل وبرج تاني 10 ادوار على ناحيه تانيه من النيل وربطنا ما بين سطح البرج ده وسطح البرج ده حبل وقلت لك عدي هتعدي ازاي تقع امال لو تحتك نار تعدي ازاي يا اخوانا الاخره مش لعبه ومش معنى انك ما بتفكرش في الاخره انك مش هتعيشها مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامه انك انت مش هتلاقي نفسك جواه مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه ويتقال لك عدي لازم نفكر في يوم القيامه اخواننا احبابنا يعني بيقولوا في حاله خطره في مستشفى منية النصر محتاجة نقل دم والفصيلة ايه سالب والفصيلة ايه سالب واهل الحالة قدام الجامع يعني يا اخوانا لو حد منكم ايه سالب يتبرع لوجه الله ربنا بيقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يعني اللي هينقذ اللي ربنا هينقذ بسببه انسان كأنه احيا البشر كلهم فاهل الحالة قدام الجامع جزاك الله خيرا حالة ايه سالب ربنا يحفظكم يا اخواني يعني إيه يعني سبحان الله العظيم خطورة الدار الاخرة موجود ناس متطوعين ماشي انا شايف حد من اخواننا قام بس مش عارف يعني هو عموما مستشفى منية النصر محتاجة ايه سالب وان شاء الله بنقول لاهل المريض ان ان في ناس من اخواننا برضه ايه سالب وان شاء الله هيصلوا العشاء ويذهبوا معاهم غير اللي قاملوهم يعني جزاهم الله خيرا ربنا يبارك فيكم يا شباب ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب اللهم امين فاما من اوتي كتابه بيمينه يا سلام يا رب يا رب يمن كتابنا يا رب متخيل الفرحه دي انتوا متخيلين اللحظه دي يا جماعه يعني بصوا كده لو لو المسجد كده والصحف بتاعتنا طايره كده كل واحد صحيفته عارفاه صحيفه ده مش هتيجي في ايد ده كل واحد صاحبته عارفاه وعارفه هتتحط في انهي ايد اليمين ولا الشمال متخيلين يا جماعه اما الصحيفه تقوم جايه في ايدك اليمين كده اهو الله اكبر فزت نجوت الحمد لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا الله انت واخد بالك من المعنى وينقلب الى اهله في الدنيا المفسرين قالوا الايه ديت يعني ايه يعني زي مثلا ابو سلمة ابو سلمة لما جه هاجر فطلع قومه عليه قالوا له انت انت قوم مراته قالوا له انت واخد بنتنا ورايح فين هات مراتك خدوا مراته ام سلمة فقام طلع قومه قالوا له طب انتوا واخدين بنتكم طب انتوا مالكم سلمة بقى سلمة ده ابننا قاموا واخدين سلمة الأسرة اتقطعت فورا الراجل راح المدينة مراته راحت لقومها ابنه راح لقومه البيت اتقطع فتخيل بقى الناس الأسر اللي تمزقت ديت عشان التضحية لدين ربنا لما يتقابلوا على باب الجنة بقى لما يتقابلوا وينقلبوا إلى أهله الناس اللي اتشغلت بالدعوة إلى الله على باب الجنة هتعمل إيه وينقلب إلى أهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره هو يا رب مش مش مش ماله ما هو مش ماله بس لما يلاقي الصحف بتتطاير يترعب يخبي ايديه الشمال ورا ظهره الكتاب يلف له لايديه الشمال منظر واحد بيكدح يوم القيامه عشان ما ياخدش كتابه بشماله طب ما كان قدامك تكدح في الدنيا في العمل الصالح كان قدامك تتعب في الدنيا في العمل الصالح واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا الصبور الهلاك يدعو صبورا يعني يتمنى الموت يتمنى الموت فلا يجده يتمنى الهلاك ولكن هيجيبه منين ويصلى سعيرا يتشوي في نار جهنم والعياذ بالله يقلبوا في نار جهنم طب كلمة ثبورة وسعيرة ليه يا جماعة لان دول عذبوا الصحابة في الدنيا لان زمن نزول السوره كان الصحابه بيتعذبوا على ايديهم فربنا بيقول لهم زي ما عذبتوا اهل الدين انا هعذبكم يوم القيامه كل نوع من انواع العذاب اهل الباطل عذبوا اهل الدين واهل الدعوه بيه ربنا يردهم لهم يوم القيامه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور افتكر ان الدنيا دي دايما افتكر انه مش هينقص افتكر انه مش هيرجع لربنا بلى ان ربه كان به بصيرا مش كان بعمله بصيرا كان به كان بقلبه وبنفسيته وبالخواطر اللي جواه ربنا كان بصير بكل حاجة في حاله يا اخوانا لما واحد اتهم في قتل واحدة فنانة في الخليج كده جابوه ازاي او يعني قبضوا عليه ازاي او اتهموه ازاي جابوه من الكاميرا اللي متركبة في العمارة جابت الياقة بتاعة القميص بتاعه وهو خارج لقطت الماركة بتاعة الياقة وجابوا الرقم اللي مكتوب على الياء ازاي ايه الخيال ده هو ده اللي حصل وجابوا الرقم ده اتشرى من محل ايه امتى ومين اللي اشتراه وجابوه ايه ده اذا كانت دي رقابة البشر للبشر فما رقابة رب البشر للبشر ان ربنا شايفك للدرجة دي ان ربنا يراك للدرجة دي يا اللي رايح تشرب سجاير ربنا شايفك شايفك وانت بتعد الفلوس اللي في جيبك عشان تشوف هتجيب بيها علبة سجاير اجنبي ولا كيلو بطره وشايفك وانت بتدور على محل بيبيع علبة سجاير وشايفك وانت رايح وبتطلع الفلوس من جيبك وشايفك وانت بتستلم العلبة وشايفك وانت بتطلع سيجارة وشايفك وانت بتولعها وشايف النفس وهو بيدخل صدرك ويخرج منه شايفك شايفك وانت بتبص على الحرام شايفك ويرى الخواطر اللي جوه صدرك ونعلم ما توسوس به نفسه ربنا شايفك بلى انه كان به بصيرا انك تعرف ربنا مراقبك قد ايه انك تعرف انت تحت علم الله قد ايه فلا اقسم بالشفق شوفوا بقى يا جماعه الصوره فجاه يحصل فيها حاجه غريبه جدا فلا اقسم بالشفق ايه الشفق ده حاجه جميله قوي ده الشفق ده اللي ما بين النهار والغروب الوان جميله كده بتملى السماء والليل وما وسق وسق يعني الليل لما يجمع النجوم في السماء وتلاقي منظر السماء بقى تحفه والقمر اذا اتسق اللي هو القمر ليله ايه ها ليله 14 القمر يا جماعه ده ربنا كان لسه بيقول اذا السماء انشقت اذا الارض مدت القت ما فيها وتخلت وربنا قبلها بيقول اذا السماء انفطرت وقبلها اذا النجوم انكدرت هو ايه ده فجاه ربنا بيقول لك بص للشفق وبص للنجوم في السماء وبص للقمر ليله 14 ايه العلاقه حد يقدر يقول لي ايه العلاقه بين النص الاول من الصوره والنص الثاني ايه العلاقه وياخد راني ايه العلاقه بين النص الاول والنص الثاني ايه العلاقه بين النص الاول ايه العلاقه بين اذا السماء انشقت وبين والليل وما وسق والقمر اذا اتسق إيه- اللي هو ايه بقى ان النص الاولاني بيتكلم عن الكون وهو منقلب على الانسان والنص التاني بيتكلم عن الكون وهو جميل وهو مليان دلالة على إعجاز الله مليان دلالة على قدرة الله كأن يا ابن آدم لو ما اتعظتش واعتبرت بالكون وهو جميل هتتعظ وتفوق بالكون بس وهو منقلب وبيهجم عليك لازم نفكر يا جماعه لازم نبص الناس اللي بتتهم الله دلوقتي الناس اللي بتتهم وجود الله الناس اللي بتتهم بالالحاد والعياذ بالله ازاي يا ابني ازاي تتهم الله في وجوده ازاي تعتدي على الله افي الله شك والعياذ بالله العلماء قالوا عارفين الجينات اللي في جسم الانسان الجينات اللي في خلايا الانسان قال لك الجينات دي لو اتفردت توصل من الارض للشمس 93 مليون ميل ده كلام طبي ده كلام من كتب طبية يعني مش كلام كلام من كتب طبية قال لك خلايا مخ الإنسان لو اتفردت توصل من الأرض للقمر قال لك كرات الدم الحمراء اللي جوه جسمك لوحدك لو اتحطت جنب بعض تلف حوالين الكرة الأرضية ست مرات قال لك ان الاوعيه الدمويه اللي جوه جسمك لو اتفردت تلف حوالين الارض اربع مرات معجزات يا اخوانا معجزات قال لك الجينات اللي جوه جسمك دي الجينات دي لو عايزين نكتب المعلومات اللي فيها عايزين ألف مجلد كل مجلد خمس صفحات كل مجلد 500 صفحه 1000 مجلد كل مجلد 500 صفحه يعني بيقول لك للشباب بقى اللي بيحبوا النت بيقول لك عايزين 4 مليار فلاشه 4 جيجا عشان نحط عليها المعلومات اللي موجوده على الجينات بتاعتك ايه ده افي الله شك مين اللي خلق ده مين اللي اعجز الاعجاز ده كله قال لك ان ال- الارض دي لو شلنا الفراغات ما بين الذرات تخيلوا يا جماعه قال لك لو شلنا الفراغات ما بين الذرات اللي في الارض الارض هيبقى حجمها قد ايه حد عارف الارض لو شلنا الفراغات اللي ما بين الذرات اللي بتكون الانسان والارض والقارات والبحار قال لك الارض هيبقى حجمها تسعة من عشرة سنتي قد عقلة الصابع متكبر على ايه الانسان معرض عن ربنا ليه ربنا بيقول لك ونفخ في الصور يعني الانسان ما فيش فيه نفخه يعني الانسان ما يستحملش نفخه الكون ده كله ما فيش فيه نفخه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق يعني إيه لتركبن طبقا عن طبق الآية دي كنا بنسمعها كتير قوي حد عارف يعني إيه لتركبن طبقا عن طبق يعني ستمرون بمرحلة وراء مرحلة من مراحل الدار الآخرة الطبق هنا اللي هي مرحله من مراحل الاخره ايه مراحل الدار الاخره موت وبعد كده قبر وبعد كده بعث وبعد كده حشر وبعد كده ميزان وبعد كده عرض وبعد كده صراط وبعد كده قنطره وبعد كده جنه ونار يعني ربنا بيقول لك هتمروا بمراحل الدار الاخره شئتم ام ابيتم لتركبن طبقا عن طبق هتمروا بالمراحل دي شئتم ام ابيتم عشان كده ربنا بيقول لا تركبن قال لك ليه ربنا قال لا تركبن ليه ربنا ما قالش ستمرون بمراحل الاخره مرحله وراء مرحله ليه ربنا قال لا تركبن قال لك زي اللي راكب قطر كده اللي راكب قطر هيعدي بالمحطات شاء ام ابى يعني ما فيش حاجه اسمها انا مش هعدي على الصراط ما فيش حاجه اسمها مش هعدي على الميزان ما فيش حاجه اسمها انا ما فيش الكلام ده لا تركبن مراحل قهرية مش معنى انك ما بتفكرش فيها انك مش هتعيشها مش معنى انك ما بتفكرش فيها انك مش هتعدي بيها مرحلة ورا مرحلة يعني مراحل يوم القيامة هتعدي بيها هتعدي بيها خمسين ألف سنة مفيش حاجة بعد عشر تلاف سنة اسمها بريح لي ساعتين مفيش حاجة بعد تلاتين ألف سنة اسمها بس ايه اخد لي غطس نوم كده عشان اعرف اكمل عشان كده ربنا سمى ارض المحشر الساهرة لانها سهر بلا نوم خمسين ألف سنة بلا نوم إخوانا الراجل اللي عنده عشر عيال تيجي تقول له انت بتنام امتى يقول لك انام مين يا عم يا عم انت مش عارف الدنيا وصلت لايه ده انا اجي انام بالنهار الاقي الكرابيج على ظهري قوم هتجيب لهم الاكل والفطار والغدا والعشاء منين اجي انام بعد الظهر الاقي الكرابيج على ظهري تانية قوم اشتغل هتجيب لهم كسوه الشتاء والصيف منين اجي انام بالليل الاقي الكرابيج على ظهري قوم اشتغل لو عيل عي هتجيب له تذكره الدكتور ورشدته منين انا ما اعرفش انام اهو بالظبط كده يا جماعه اللي شايل هم الاخره ما يعرفش ينام يجي ينام يلاقي الكرابيج على قلبه قوم هتعمل ايه في البعث والحشر والصراط يجي ينام بالليل قوم هتعمل ايه في العرض على الله والقنطره وال... هتعمل ايه ايه الحجاب اللي بينك وبين النار الانسان اللي شايل هم الاخره اللي مصدق الاخره ما يعرفش ينام لتركبن طبقا عن طبق لتركبن زي اللي راكب قطر هتعدي على المحطات شئت ام ابيت لتركبن طبقا قال لك طب ربنا شبه الصراط والميزان والحشر والقنطره شبه والقبر شبههم ليه بالطبق ليه سماهم اطباق قال لك لان اللي هيحصل معاك في مراحل الاخره نسخه طبق الاصل من العمل بتاعك نسخه طبق الاصل متطابقه تعبت هنا هتبقى باشا هناك لعبت هنا انت حر في اللي هيحصل فيك هناك يبقى نسخه طبق الاصل من العمل بتاعك على حسب اللي انت عملته ولان في في الاخره طبقيه يا جماعه زي ما الدنيا فيها طبقيه الاخره فيها طبقيه يعني الدنيا فيها بشوات وفيها فقراء الاخره كذلك بس الدنيا ده كان قدر من ربنا امتحان انما الاخره مش كده الاخره على حسب العمل الصالح على حسب العمل الصالح اللي انت عملته لتركبن طبقا عن طبق يعني ايه عن ليه مش طبقا بعد طبق ليه طبقا عارف يقول لك وارثته كابرا عن كابر يعني مفيش راحه ما بين المسافات مفيش ما بين البعث والحشر راحه مفيش ما بين الميزان والعرض على الله شويه كده راحه يعني الطالب اللي بيمتحن والايام ده ايام امتحانات ربنا يوفق الطلاب جميعا يا رب وطلاب الثانويه العامه يا رب اللهم امين ويجبر خاطر اهاليهم اجمعين يا رب اللهم امين يا رب فتخيل ايام الامتحانات يقولوا للطالب تعالى هتمتحن مثلا يوم السبت انجليزي وبعد كده تروح بيتك وهتيجي يوم الاثنين تمتحن عربي وتروح بيتك فبيدوا له راحه امتحانات الدار الاخره مفيش راحه منها من لجنه للجنه من امتحان لامتحان لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون هي الناس دي مفيش فيها فايده هي الناس دي مهما بتتوعظ ما بتتاثرش في ناس يا جماعه مش عايزه تفهم في ناس يا جماعه مش عايزه تفوق ياما الواحد قابل شباب بالمنظر ده ياما كنا سبحان الله العظيم كنت مره موقف شاب والشاب كان يعني بيعصي ربنا معاصي كتير جدا وماسك سيجاره وبيعمل حاجات كتير جدا يعني فبخوفه من ربنا وبذكره بالله ومش راضي يروح يصلي ولا راضي يتغير وقاعد يبص لصاحبي اللي معايا ويقول له انا شفتك فين قبل كده صاحبي اللي معايا ده دكتور احمد عبد المنعم كان يعني زميلي اللي كان معايا في الجوله ديت واحنا بنعملها على هذا الشاب ف فبيقول له انا شفتك فين قبل كده انا بحسب الشاب بتعبير الشباب كده ايه بي... بيسقع وده ريحتي يعني بي... عايز يطول الكلام وبعد كده قال له ايوه افتكرت شفتك فين شفتك في جنازه محمد الله يرحمه قلت له محمد بيه محمد ده كان لسه شاب ميت وكان عندنا في المنصوره وكان ميت في رمضان وكان شباب المنصوره في الجنازه بتاعته قلت له هو انت عارف محمد قال لي اه ده صاحبي قلت له انت دفنته بايديك قال لي لا الاول يا جماعه محمد كان شاب الله يرحمه كان شاب سافر اسكندريه مع اصحابه يعيشوا شبابهم بقى وهم راجعين العربيه خبطت بيهم ف وهم راجعين العربيه خبطت كلهم اتهزوا كده دخلوا مستشفى على الطريق يطمنوا على نفسهم قالوا لهم انتوا كويسين روحوا فروحوا المنصوره وصل اصحابه وطلع البيت بدا لونه يزرق وبدا يتخنق ابوه جري بيه على مستشفى الطوارئ اشعه على المخ بقى واشعه مقطعيه في الاخر الدكتور قال لابوه ابنك النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ ابنك النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ اتقطع ابنك حتى لو عاش هيفضل مشلول مدى الحياه محمد الله يرحمه قعد في مستشفى الطوارئ شهر كامل عمليات ويعني كان حالته صعبه جدا وربنا فتح عليه في التوبه جدا وكان يقعد يصلي اصحابه يدخلوا يحسبوه مات يجروا يجيبوا الدكاتره يرجعوا يلاقوه كان بيصلي لربنا سبحانه وتعالى المهم محمد ده مات في اول رمضان الله يرحمه فالشاب اللي وقفناه ده بقى بيقول انا كنت في جنازه محمد فبقول له هو انت دفنت صاحبك بايدك ولسه واقف الوقفه دي فضحك كده سبحان الله ضحك انا ما فهمتهاش ساعتها يعني ضحك وقال لي لا انا ما دفنتوش بايدي قلت له امال ايه قال لي ده انا كنت معاه في العربيه ساعه ما عمل الحادثه قلت له انت كنت معاه ساعه ما العربيه خبطت وملك الموت خد صاحبك وسابك انت ولسه واقف قلت له بص يا ابني انت لو ما اعتبرتش باللي حصل لصاحبك ربنا يخليك انت عبره لغيرك اللي مش هيعتبر بغيره ربنا يخليه عبره لغيره قلت له فوق يا ابني ربنا اداك رساله انت لو مت دلوقتي مش هتلاقي حاجه تقولها لربنا وسبناه ومشينا وما صلاش ولا عمل حاجه ثلاث ايام والشاب ده مات ثلاث ايام الله يرحمه مات مات ومع اصحابه في العربيه رموه من العربيه وطلعوا يجروا مات اي حد بيموت يا جماعه في اي لحظه فما لهم لا يؤمنون في ناس مش عايزه تفوق احنا هنفوق ولا مش هنفوق يا جماعه احنا هنفوق ولا مش هنفوق ربنا ينقذ قلوبنا يا رب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد إخواني وأحبابي في الله عشان الجنازة طبعا فإحنا يعني هنخلص بسرعة إن شاء الله بإذن الله وكلنا نتبع جنازة أمنا الفاضلة نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها وأن يتغمدها برحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يلحقها بالصالحين اللهم آمين يا رب إن شاء الله بإذن الله فالعبرة من اللقاء اللي احنا خرجنا بيه الليلة إن احنا يا جماعة اتكلمنا في صورة من صور القرآن كل واحد منكم لما يروح يصلي ركعتين بصورة الانشقاق وشوف قلبك بيتغير قد ايه بالصورة بعد ما وقفت معاها بعد ما حاولت انك تتدبر فيها يا اخوانا عايزين نعيش مع القرآن الفترة اللي جاية دي عايزين نعيش مع القرآن في شعبان ورمضان القرآن يغير حياتنا القرآن يغير كل شيء في حياتنا عايزين نرتبط بكتاب الله ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ونجتهد في تلاوة القرآن وصيتي ليكم حديث السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا النبي كان بيصوم معظم شعبان مين يا جماعه يصوم اتنين وخميس طول شعبان يرفع ايده كده اتنين وخميس جميل حلو بس عايزين اكتر اتنين وخميس يا رجاله يبقى انتوا عايزين تصوموا شعبان كله بقى اللي عايز يصوم شعبان كله يرفع ايده ما شاء الله ده في ناس ترفع ايدها طب اللي عايز يصوم يوم ويوم صيام سيدنا داوود في شعبان يرفع ايده كده ويجرب هو ربنا يبارك فيكم ويوفقكم عايزين نبدا بقى كل يوم نفتح المصحف عايزين نبدا نقوم الليل ولو نص ساعه في اليوم نبدا نتجهز نشحن قلوبنا عشان ندخل رمضان واحنا جاهزين ننطلق الى الله في رمضان يا جماعه مفيش حد بيختنى من مرتبه اللي بيختنى بيختنى من خبطه او صفقه احنا معانا ورقه رمضان في الجون خلصنا معانا ورقه رمضان في الجون ان شاء الله باذن الله نوزع عليك ورقه رمضان في الجون ان شاء الله باذن الله يعني بعد ما نخلص ان شاء الله ورقه عن الاستعداد لرمضان نفكر فيها كده ونفكر هنستعد ازاي ان شاء الله نقوم لنصلي آه، آه، يعني باذن الله سبحانه وتعالى على ترتيب المسجد بقى ونصلي الجنازه بعدها ان شاء الله باذن الله ثم نتبع جنازة أمنا الفاضلة اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمنا الفاضلة اللهم اغفر لها وارحمها اللهم تغمدها برحمتك اللهم تجاوز عن سيئاتها وتقبل حسناتها وزد لها فيها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر اللهم لنا ولها اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك